تنحرف واسلك طريق المهتدي فالاستقامة رأس مال المتقين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم انحراف أسأل الله أن يقيمني وإياكم على صراطه المستقيم وأن يثبتني وإياكم بالقول الثابت إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي الكرام تناولنا في الحلقة السابقة والتي قبلها الكلمة الأولى حتمية ترك السلبية وذكرنا في مقام الشعب عموما قلنا أن أهم السلبيات ورؤوسها في الوقت الحالي في اعتصامات في قطع طرق في ترك عمل في قذف وسب في تخوين وسوء ظن طبعا في سلبيات تانية كثيرة جدا وأمة تعصي الله وتخالف شريعة الله أمة لا يمكن أن تعيش في بحبوحة ولا في سعادة يقول تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى بالطبع واحنا الكلمة النهاردة عنوانها الإيجابية وهنشوفها في جانب الشعب أفرادا وأحزابا وهيئات ومؤسسات وإن كان في العمر بقية على المنهج اللي مشينا عليه واستقرينا عليه وهدانا الله إليه هيبقى الحلقة اللي بعديها نفس العنوان في جانب مؤسسة الرئاسة ثم تكون الكلمة الأخيرة في هذا في هذه الرؤية أو في هذا الواجب اللي احنا قسمناه إلى ثلاث كلمات تبقى إيه الآليات يعني احنا بنشخص على قد فهمنا العلة والمشكلة أو رأس المشكلة اللي لو اتحلت الآن ممكن نمشي خطوة لقدام وهنحط البديل اللي هو العلاج اللي هو النهارده وكمان هندي طريقة لهذا العلاج مش متروكة ولازم يكون لشرع ربنا يعني وجود في تحديد هذه الآليات إيه اللي صح وإيه اللي ما يصحش فإن كان في العمر بقية ده ال ال يعني الرؤية أو دي ال ال يعني المخطط اللي هدانا ربنا تبارك وتعالى إليه الإيجابية في حق الشعب بصفة عامة أفرادا كانوا أو جماعات أول حاجة هتقابلني بقول حتمية العمل وإتقانه مش العمل بس لا العمل وإتقانه وغني عن التعريف إن الإسلام أمرنا بهذا يعني الرزق ربنا قسمه لكن ربنا قال فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وقال إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وربنا قال على العموم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وده هيعالج صور متعددة من اللي ذكرناها في الحلقة قبل الماضية هيعالج بقى العصيان المدني اللي بيقولوا عليه هيعالج الاعتصامات وغلق الميادين هيعالج البلطجة وإكراه الناس على عدم العمل أو عدم الخروج للعمل إلى آخر هذا الكلام وبصرف النظر عن النوايا أو الدوافع فهذه الأعمال لا تصح يعني حتى لو كان الدافع صحيح يبقى ظالم بيقابل ظالم وربنا ما بيحبش الظلم يقول تعالى والله لا يحب الظالمين وما تقوليش ان دي وطنية ولا دي وسيلة للتغيير العمل مش في الوظيفة يعني يخطئ من يظن أو يفهم أن العمل وظيفة أو دوام أو يوقع في ال- في في كشف الحضور والانصراف العمل آه، اداء واجبات آه، يحصل منها مردود يعني انا لما اجي اقول النهارده احنا من السلبيه اللي موجوده الفراغ النبي قال كده صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ الصحه والفراغ ما هو الناس اللي بتبيع اولادها يعني الام اللي حطت شهاده الميلاد في جيب ابنها ابو 13 سنه اللي هيروح يرمي المولوتوف يعني هي مش ام مش عندها احساس ان ممكن ابنها ده يموت في الموضوع ده او تجيله خبطه يمين او شمال لكن ال ال الاحتياج الفقر عدم الاحساس بالانتماء آه، نسيان ربنا ودين ربنا البعد عن ربنا كل دي اسباب وغيرها هنلاقي ناس تبيع نفسها وباقل من كده ال- المعنى ده لا ما مش معانا ما ينفعش اما اجي افهم هذا الكلام انا محتاج اقدم حاجه لهذا المجتمع طب احنا بنقول ان احنا بال- ال- ال- الثوره قامت الناس بتنكر الظلم اللي كان موجود كل يوم بنسمع ارقام وبنقرا ارقام تخلي الواحد يفزع ازاي الناس في النظام السابق كانوا بالنظام ده وكان ما عند- ما عندهمش قلب يعني ولا ايه يعني الناس دي ما كانتش تخاف ربنا مش على بالها ربنا طيب الناس اللي ما بتشتغلش وعايزه تشتغل ما ده حقها اه بس ما تستناش في بيتكم لغايه لما اجي لك وظيفه او عشان تروح تطلب حقك تروح تحارب لي المو- المحافظه ولا ترميها ولا تكسرها وتقول لي هعمل ايه امال احنا انتخبناه ليه دي اول اشكاليه في اللي انا بقوله النهارده ما ينفعش تقول لي هذا الكلام الشعب اللي يستنى حكومته او رئيسه يشتغل له ما يستاهلش يعيش ما يشت- ما يستاهلش العيش المسؤولية في الإسلام مسؤولية ذاتية كل نفس بما كسبت رهينة لن نسامح في حقوقنا هذا أمر لا مزايدة عليه لن نخجل من أن نقول للمؤسسة الرئاسية إن قصرت أنت قصرت إطلاقا لن نجاملها بل يعني كثيرا من الأحيان بيبقى كلامنا في شيء من القسوه واحنا مدركين هذا او انا شخصيا ادرك هذا وما حالي ساعتها الا كحال الطبيب الشفوق الذي يصف مر الدواء أمر املا في الشفاء يصف مر الدواء يبقى الدواء مر وصعب لكن هو طمعان ان ربنا ياتي بالشفاء بسبب هذا الدواء فليس المقصد آه، الفحش لذاته او القسوه لذاتها او عدم الاحترام او التجرؤ على المقامات لا والله نعرف لكل ذي فضل فضله ونتادب بادب الاسلام لكن الحق ابقى لنا واهم في نظرنا من كل احد ومن ثم نقول ما نشعر انه ينهي يعني ينقي صفحتنا ويصلح شأننا بين يدي الله ويبرئ ذمتنا من المساءلة رضي من رضي وسخط من سخط لكن عايزين نقول ان مؤسسة الرئاسة او الرئيس عليهم عمل وهنعرف الكلام ده لما نتكلم معاهم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله مش هنتنازل عنه لكن احنا كمان علينا عمل يا جماعة الخير ان نتفرج لغايه لما نشوف هيعملوا لنا ايه ده كلام مش حلو ده يعني آه، آه، رئيس آه، آه، ليس معه كل الناس رئيس آه، ال- ال- ال- ال- الممانعين له يعني صوتهم اعلى بكثير من الموافقين له ومع ذلك يعني آه، آه، بنحمله ما لا يحتمل كانسان لا ده انا لما بقرا القران واشوف آه، ال- ال- الملك او الرئيس اللي ما حدش وصل لمرحلته لان ربنا قال ان مكنا له في الارض قال ل- ل- ل- لمن طلب منه العون اعينوني بقوه يعني هم قالوا له اعمل لنا سد بيننا وبين ياجوج وماجوج قال لهم حاضر عندي الكفاءه عندي القدره عندي الدرايه عندي الاداره بس يا جماعه مش انا هشتغل وانتوا تتفرجوا لا أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة إذا كان القوي المتين اللي ربنا مكن له بيقول ل- للناس أو لشعبه أعينوني بقوة أمال بقى اللي عايش آه، يعني ده ده يلطشه يمين وده يلطشه شمال يبقى آه، يعني يبقى نقول إيه ولذلك دي بلدنا واحنا اللي بندفع الفاتوره خلي بالك يعني لا دفع الفاتوره الناس اللي قبلنا ولا دول هيدفعوا الفاتوره اللي موجودين في الحكم النهارده ه- ه- هيروح يروح طب ما كلنا مروحين وانا لو جالي ملك الموت دلوقتي هفضل يا اخوانا الدنيا اما ان تتركنا واما ان نتركها احنا كشعب كافراد احنا اللي بندفع الفاتوره اللي ضاع- طقت في نافوخه يعمل الجراش المتعدد في ميدان رمسيس وبعدين طقت في نافوخه ان ده خطر على الرئيس لو عدى من كوبري 6 اكتوبر وبعدين صدر القرار بهدم المكان خلي بالك دول ثلاث قرارات ثلاث قرارات بمبالغ ضخمه سمعنا ان قالوا للمسؤول ده ادفع ثمن اللي انت اهدرته من المال العام وده كان اقل ما يجب ده كان اقل ما يجب لكن بيغلطوا بالسلام اقصى ايه يروح ما هو عملها يا عم ما هو عملها بدري بدري وخد اللي يكفيه مش عايز منك حاجه يا اخوانا مش قضيه يروح ولا ارحل هي دي الحل لا احنا في امه تعبانه احنا في بلد الكل بين- بي- بيصوب السهام ليها خيرها كتير وربنا معاها لكن اعدائها مش عايزينها تقف على رجليها ولا تمشي لقدام فمش معقول كل يوم الدين بتاعنا يزيد والمعاناة بتاعتنا تزيد واحنا مش قادرين نشوف بعينينا اول خطوة انا عايز ادي الجعان ده انا عايز افتح مجال للشغل عايز اشغل الناس اللي معاها مؤهلات وما اشتغلتش حقهم طيب هشغلهم فين في الحكومة نخسر ده المكان اللي يشتغل بواحد في خمسين وانا زمان في سنة اذكر 92 قبيل سفري مباشرة للإعارة الأولى كان سبب إن ربنا حل مشكلتي كانت ليا مشكلة مع الجامعة فاستدعوني كان مؤتمر أيامها رئيس الوزارة دعا إليه وعايز ياخد بصمة الأزهر في تغيير قطاع القطاع العام وبيعه كانت لسه العملية في بداية العملية خالص وسموا القطاع العام وقتها قطاع الأعمال فكانوا بقى عاملين بقى مؤتمر اقتصادي ومجموعه وزراء قاعدين واساتذه جامعه فالمهم النائب ساعتها قال لي طيب تحضر معانا المهم ال- اللي كان مسؤول آه، جاي ممثل للازهر من كليه الشريعه اعتذر في نفس يوم المؤتمر وما عرفش اعتذر ليه يعني هم قالوا اعتذر لمرضه هل فعلا كان مريض ولا حب يهرب من الحرج المهم اعتذر فبقى شكلهم وحش فبيقول لي تقدر تكلمنا في النظام الاقتصادي قلت له قوي قال لي بس انت يعني شيخ بتاع كليه دعوه مالك وما النظام الاقتصادي قلت له لا والله انا راجل درست هذا الكلام في كليتي اكثر من مره ويعني آه، استطيع بفضل الله ان اتكلم علميا جيدا بس انا ليا شرط عشان اشارك المؤتمر واتكلم ليا شرط قال لي ايه قلت له تعلن امام الناس ان انا مش هتكلم الا بعد ما يخلصوا كلام كلهم لان انا ما ما اعرفش عنكم حاجه لا قريت اللي جاي من مجلس الشعب ولا اطلعت ولا حضرت ده انا هرتجل كلمتي يبقى انا هتكلم بعد ما اسمعكم والشرط الثاني ان اكون اخر واحد متحدث وليس كما هو في المضبطه آه، بعد آه، رئيس الجلسه والراعي يبقى انا اخر واحد يتكلم هو بالطبع اتبسط لهذا الشرط او لهاتين الشرطين وقال كده فعلا وقعدت بعد ما قعدت قلت لهم قطاع العام ده بتاعكم ده ايه لازم يخسر المكان اللي فيه خمسة بيشتغل فيه خمسين طب ما ده مرتبات ضايعة دي جزء من الربح بس ضاع رئيس العمل عنده كام عربية عربية للمدام وعربية للعيال وعربية للسيمة وعربية للخضار كل دي عايزة قطع غيار وبنزين وسواق وثمان عربيات لازم يخسر الناس سقفت لما ايدها وجعتها بعد ما خلصت كلامي كلمت الكلام العلمي اللي ربنا اداهولي وكانت كلمة موفقة وفتح ربنا بسببها الباب وسافرت بعديها بثلاث ايام معنى كلامي ايه هي الدولة هتجيب منين حق اللي ما اشتغلش انه يشتغل هتشغله فين ما عايزة تفتح استثمارات جديدة عشان تطلب ايادي عاملة جديدة يفتح م- ف- فرص عمل جديدة القدام هم اللي شغالين على الارض وبيدفعوا عشان الناس ما بتشتغلش ناس في بورسعيد زي ما سمعنا في الحلقه اللي فاتت والراجل اللي استغاث بينا في البرنامج بيقول ان هم مكرهين الناس ما ينزلوش شغلهم طب اي كلام بهذا المعنى في ناس نازله بمزاجها اه في ناس مفيش لا ده اول ايجابيه النهارده احنا لازم ننكر هذا الباب لازم ننكر هذا الباب طيب نشوف الاتصال ونقول مرحبا السلام عليكم السلام عليكم وبركاته آه، انا احمد ازيك يا دكتور اهلا اهلا يا شيخ احمد مرحبا يسعد حضرتك اهلا وسهلا جزاك الله عنا كل خير وجزاك آه، انا كنت بس عايز في حاجه حصلت كنت عايزه يمكن خ- خارج السياق ولكن حصلت عند آه، في الزمالك في آه، في نا- نادي القوات المسلحه ضباط القوات المسلحه اللي في الزمالك في شارع 26 يوليو انا بس ببقى عايز دعوه من البرنامج ده أو- اوديها للف- للفريق السيسي حضرتك في هناك آه، جمعيه خدمات وطنيه لل- لل- للناس كلها ده ح- حاجه جميله بعديها في- في مكان جو- من نادي من سور النادي اجروه كافيه للاسف انا عايز الفريق السيسي يمشي الساعه 9 بالليل يشوف ايه اللي بيحصل هناك في الكافيه اولا بنات وولاد واختلاط وب- وشراب وشيشه وحاجات منظر و- و- وقافلين الرصيف يعني حتى هو الكافيه ده سور جوه ده فاتحين كمان الرصيف واخدين الرصيف كله انا عايز يمشي الساعه 9 ومن بعد الساعه 9 يشوف اللي بيحصل ايه مش معقول القوات المسلحه اللي كانت زمان في الماضي في مدينه نصر قفلت الكافيهات اللي في شارع النزهه وكانت آه، عملت هو قفلت كافيهات اللي كانت في الشارع دي كانت تتاجر هي كافيه دلوقتي بعد الثوره وانا عارف انها اجرت مبلغ طائل جدا ولكن الفلوس ما تكونش هي السبب الدافع للي بيحصل دلوقتي كده ماشي يا عم احمد حاضر فانا عايز بس ال- الف... يعني من من منبر من منبر حضرتك الفريق السيسي يمشي بنفسه الساعه 9 في في الساعه 26 يوليو في الزمالك ويشوف ايه اللي بيحصل في الكافيه اللي مأجراه القوات المسلحه.
حاضر يعني يا كانت عم اجرته أحمد.
فرن في الزمالك كلها مفيش ولا فرن واحد في الزمالك كانت اجرته فرن الرسالة وصلت وعايزك انت كمان كمواطن مسلم مصري غيور هتخاطب الحي بتاعك وتقول احنا متضررين من هذه السلوكيات ارفعوا عنا اشغال الطريق وارفعوا عنا هذه المخالفات واحنا بنضم صوتنا لصوتك لسعادة الفريق اول السيسي والقوات المسلحة لها في قلوبنا كل احترام وتقدير وأنا متأكد أنهم لن يقبلوا هذا التجاوز وأنه سيكون موضع الإصلاح الفوري أسأل الله أن يمكن لهم آه، بصلاحهم وأن يوفقهم إلى ما ينفع البلاد والعباد مرحبا السلام عليكم ورحمه السلام عليكم وبركاته مرحبا كيف حالك وبركاته؟
اهلا وسهلا مرحبا طيب لعلك تعاود الاتصال مرة تانية مرحبا بيك بقول العمل يا اخوانا واتقان العمل ده محتاج الى مناخ احنا البيضة ولا الفرخة عن اصلاح سياسي ولا اصلاح امني ولا والله ما هنوصل يعني لازم يكون في بداية على الطريق ابدأ وصلح انما الاصلاح الكامل ده عمره ما هيحصل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا عشان نجيب إصلاح 100% ده كلام على الورق إنما ده عمره ما يحصل إحنا نبدأ ولو 10% 20% 50% نبدأ على الأرض ونقول آه الخطوة دي صحيحة دي غير صحيحة يبقى العجلة دارت والقطر مشي في أمل النهارده ما فيش مشكله ما فيش فرصه ان الناس دي تشتغل ليه الحكومه مش عايزه تشغلهم لا امال ايه الناس اللي واقفه في الميادين دي ورجال الاعمال اللي النظام السابق اللي مش عايزين يواصلوا العمل والخارجيين اللي قارفين عمالنا ببلدنا والمستثمرين اللي خايفين يخشوا بلدنا للاوضاع اللي موجوده والاعلاميين اللي بيقولوا للعالم بلدنا غير مستقره ما حدش يجي عندنا مش ده كله حصل طيب لما ما فيش مستثمر داخلي ولا خارجي يبقى فين فرصه العمل يا اخانا في الحكومه والقطاع العام عايزين فكر جديد وعايزين نفتح أ- افاق جديده عشان لما تشتغل حضرتك تاخد ما انت هتنتج هتعرق تجيب النظام الشيوعي او النظام الاشتراكي في الباب الاقتصادي مالكش اي حقوق الا انك تاكل تشرب تلبس تتفسح وطبعا الكبير كبير والصغير صغير كله بياكل بالبطاقه صحيح بس شتان بين بطاقه وبطاقه فحق الفرد هضم من اجل الجماعه النظام الراسمالي عماله اقل لربح اكبر لراس المال الاسلام لا ده ولا ده عداله بين رب المال وبين العامل عشان تحقق الكلام ده محتاجين مناخ بس مناخ محتاجين ثقة محتاجين مستثمر داخلي أو خارجي يفتح مجالات عشان الناس دي تشتغل محتاجين نسكت نهدى شوية عشان نقدر نحاسب عشان نقدر نتكلم عشان نقدر نقول ايه الصح وايه الغلط معانا اتصال مرحبا مع اخونا احمد يا دكتور اهلا وسهلا كيف حالك يا استاذنا العظيم حياكم الله الله يبارك فيك قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله تواب رحيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا شك أن يعني ما يحدث في مصر من تقاعس وزي ما قلت تكبير دماغ الشرطة والداخلية إلا من رحم الله جعل يعني أناسا جعل أناسا كثيرا ينفرون من الدين بل ناس تركت الصلاة وعلى سبيل المثال أنا منذ يعني منذ يومين كنت يعني ذهبت إلى صلاة العصر وجدت شابا كان يصلي فحينما سألته لماذا تركت الصلاة؟ قال والله شيخ أشرف يعني هو سائق يعني وأهله من هذه الايه؟ من من السائقين، قال والله أنا يعني في أخي وفي طريقي إلى إسماعيلية يعني خرج عليه بعض البلطجية ومعهم سلاح وأخذوا السيارة ب 160 ألف جنيه. فطبعا هذا الرجل ذهب إلى قسم الشرطة ومعاه طبعا أسماء هؤلاء وصفاتهم والعجب العجاب ان اللي هو المامور او المسؤول في قسم الشرطه يعرف هؤلاء البلطجيه ويستخرج الدسهات ويقول له انا ما اقدرش اعمل لك حاجه روح اتفاهم معاهم وهذه واقعه حدثت في الاسماعيليه يعني الشاهد من هذا الكلام لماذا الناس يعني المسؤولين عن الامن او الداخليه الا ما رحم الله ليه كبر دماغه؟ ليه صار مصر كده تحترق بالبلطجيه يستولوا على خيرات مصر وعلى ويعني يعمل ارهاب، ده انا عندي الوالده هنا بالنهار بتغلق الباب خوفا من هؤلاء البلطجيه والحرميه اللي انتشروا انتشار النار في الهشيم. فيا اخي وشيخنا الحبيب احنا عايزين يكون في توبه ورجعه يعني من هؤلاء المسؤولين عن الامن، امن مصر، مصر غاليه علينا. مصر لو يعني انتشر في هذا الفساد هتضيع مصر هتضيع ولكن احنا عايزين يعني يعني مسؤول او وزير الداخليه يعني يكون عنده وقفه يعني سبحان ناس كتير من الداخليه يعني سبحان الله لا يحب الدكتور محمد مرسي عشان هو مدني مش عسكري وده طبعا ده شيء شيء مهيب شيء, شيء رهيب شيء يعني شيء والله العظيم رهيب جدا جدا ان نخالف الحاكم عايزين نسقطوه عشان مش عسكري شيخنا الحبيب حتى لو قيل يعني احنا عايزين وقفه لهؤلاء لان الامن لازم لازم الامن اذا لم يكن هناك امن وامان الناس هتترك الصلاه تسمع الجواب يا عم احمد حاضر تسمع الكلام حاضر والجواب والرساله وصلت وهي في صميم كلامنا ان شاء الله اصبر علينا ستسمع الجواب باذن الله حاضر بقول بدايه انا لازم اتقن العمل لازم احرص على العمل واتقانه التخليه قبل التحليه ده مبدا عندنا في باب التزكيه يبقى النمره واحد أنا لازم كل فرد في الشعب المصري الأبي أن كانت عقيدته أن كان دينه أن كان وضعه لو عنده ذرة حب لوطنه نمرة واحد أنا ما عنديش ما أقول في قلبي كده يا رب أنا أبغض هذا العصيان ومن يدعو إليه ومن يقوم به وأقوله بلساني يا ناس اتقوا الله هذا لا يجوز واقعد كل مجموعة في حيها في شارعها في في شغلتها في مو... في مكان شغلها يتفقوا مع بعض وننزل ايد واحده ولو اصاب منا لو اصاب لو اصيب احد منا بمكروه لن يتاخر قدر الله عنا لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا بس خليكوا اصحاب كلمه واحده وساعتها كل الشغل ده مش هيبقى موجود هيبقى المجتمع عندي حاجتين واحد له وظيفة أو عمل فبيأديها بقول له اتقن عملك اتقن عملك اللي هيراقبك ربنا لا المباشر ولا المدير العام ولا الوزير ولا رئيس الدولة ما فيش رقيب عليك إلا الله وكفى بالله رقيبا أتقن عملك وأدي واجبك وأخلص نيتك وعلم من بعدك ما تعلم واحرص على أن يكون أفضل منك لتبرأ ذمتك بين يدي الله طب والفصيل اللي ما بيشتغلش أقول له شوف إمكانياتك إيه مهاراتك إيه ومش عيب مش عيب أحسن من قعدتك الحركة ولو هتجيب مصروفك وكن على يقين ربنا قال كده قال فامشوا وكلوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وربنا ادانا طاقة هنا اشتغل يوم ما تؤدي عمل في بيتك يبقى انت وفرت اجرة صنايع يجي يعملها مثلا رحت تعلمت حرفة جديدة او مهارة جديدة انت رابح لكن حذاري من الفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ طبعا ده مش كل حاجة عشان تبقى الجزئية دي تكتمل يبقى احنا محتاجين الحلقة اللي جاية المؤسسة الرئاسة او الحكومة ايه اللي عليها في الجزئية دي تحديدا هنقول ولما ساعتها هنحط الاتنين جنب بعض هنحس ان احنا بنتكلم بعدل وبنتكلم بحق وما بنجاملش طرف على حساب طرف نعم حاجة سناء مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا على هذا الطرح الطيب بارك الله فيك ممكن أقول حاجة؟
اتفضلي عايزة أقول بفضل الله يقول جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر نأمر بالمعروف بإيجابية وننهى عن المنكر بلا, بلا سلبية على كل الأصعدة ابتداء من الجهاز الرئاسي انتهاء بأصغر مهنة والكل في حاجة لترك السلبيات ونعمل جميعا على تنمية الإيجابيات كل في موقعه فكلنا منظومة كاملة متكاملة والبلد يحتاج للكل وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا وإذا انشغلنا في البناء والعمل سيقل الكلام ونشغل أوقاتنا بالمفيد وتدور عجلة الإنتاج تدريجيا وقتها ستقل الأصوات العالية فقط وعلى قدر المستطاع لا نزيد الناس المشحونة شحنا ونعمل في صمت لصالح البلاد والعباد نقول الحق بقوة لا مانع فقط نعمل جميعا على تسير الامور للافضل والاحسن لصالح البلاد بايجابيه فالحق حق ان يتبع ولا ولا ننسى ان الجهاز الرئاسي ليسوا من الخلفاء الراشدين ونتجاوز عن الاخطاء الى حين حتى يكون التمكين وجزاكم الله خيرا كثيرا.
وجزاك اختنا الكريمه. ابو حسان مرحبا.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله أبي وبركاته.
فضيلة الشيخ اهلا وسهلا مرحبا ازي حضرتك بارك الله فيكم وعليكم آه، طفل مجروح من شعب بورسعيد بالله عليك يا شيخ صرخة وغلوبنا صرخنا على وسائل الإعلان وصرخنا للدكتور مرسي وغسونا مصانع قافلة وناكل ونشرب من ايه الناس اللي قاعدة في الشوارع دي 24 ساعة ما بتدخلش بيوتها مين اللي تاكل- مين اللي مانعكم من الشغل يا ابو حسان المصانع حضرتك يا فضيلة الدكتور عبد الله بركات مصانع مقفلة مين قفل متقفلين لأن ناس من بورسعيد مقفلين المصانع لا حد بيدخل ولا حد بيخرج منها مين اللي قفلها يا ابو حسان لا ما نعرفش ناس في بورسعيد قافلين المصانع حضرتك ما طب بر- بناكلش ولا بنشرب بالراحه حضرتك لا بنتحرك لا شمال ولا يمين بالراحه ما ده احنا بنتكلم فيها اهو تعبنا احنا والله حضرتك فضيله الدكتور عبد الله بركات تعبنا يا عم طبعاً بالراحة أكتر علي.
من وسائل الاعلام يا عم بالراحه علي يا عم بالراحه علي الله يرحم والديك الله يرحم والديك الناس اللي قفلوا لكم المصانع ومنعوكم من العمل دول كثره ولا قله يا ابو حسان لا كثره كثره كثره يعني اغلبيه بورسعيد هي اللي بتعمل كده لا مش بورسعيديه حضرتك امال منين حضرتك مش بورسعيديه المعتصمين معتصمين بالحق معتصمين فين معتصمين بالحق اللي أولادهم ماتوا حضرتك واللي- اللي والناس اولادهم اللي- ماتوا دي قضيه إن احنا ما انت في المصنع بتاعك دلوقتي مين ال- حضرتك يا مين اللي حضرتك قفل لك عبد الله مصنعك بركات اسمعني بس لحظه بعد اذن حضرتك شعب بورسعيد حضرتك ما يملكش حاجه من فلوس شعب بورسعيد اتدمر محلات مقفوله كله مقفول لا دخل ولا خارج يا عمي حضرتك.
انا يا ابو حسان ابو طبعا.
حسان الكلمه امانه يا ابو حسان انت شغال في مصنع ولا شغال في محل شغال في مصنع كويس خليها واحده واحده المصنع ده فيه كام واحد يا ابو حسان الافات الافات اه انتم عايزين تاكلوا وتشربوا ولا عايزين تناموا في بيوتكم عايزين ناكل ونشرب حضرتك وترجع عجله الإنتاج امشي زي معايا واحده واحده يا ولدي الأول. تمام اتفضل حضرتك خدني على قد عقلي يا حبيب قلبي تمام انا مش مصلحتي هي مصلحتك مش احنا بندور على حل تمام يبقى مصلحتنا واحده تمام الناس دي جت ان ما كان عددها او جايه منين قالت ممنوع المصنع ده يفتح تمام انتم رحتم قعدتوا في بيوتكم وسمعتوا الكلام تمام وخفتوا على نفسكم ايه اللي حصل انت اديت قوه معنويه لل- للناس ديت وانت اتحرمت ترجع آه.
تعيط وتصرخ وتقول اغيسونا ما ينفعش في قبل اغيسونا جزئيه ناقصه اللي انا بتكلم فيها النهارده يا ابا حسان تحت امرك يا لو حضرتك.
الورديه دي فيها ألف واحد انت بتقول الافات لا انا عايز ألف واحد وقلنا احنا نازلين كلنا الشغل وجم الألف على باب المصنع تمام هيدخلوا المصنع ولا مش هيدخلوا يا ابو حسان ب- في ب- لا ما فيش حد بيدخل انا بسال الألف ايد واحده وراجل تمام.
واحد هيدخلوا ولا ما يدخلوش هيدخلوا حضرتك هيشتغلوا ولا ما يشتغلوش اه حضرتك بس حضرتك هنا البلد تتحرك لقدام ايوه حضرتك وحضرتك تاكل وعيالك تأمن في بيتها أيوة لكن لما حضرتك.
كل واحد يوطي تحت الترابيزة ويخاف لا يا صاحبي
ما فيش مسؤول حضرتك يا فضيله الدكتور عبد الله بركات ارمي من المسؤولين نفس دول شعب على الصعيد.
المسؤول ده انا اغيره انا أيوة.
كشعب انا يعني مش عبد الله لا شعب أنا شعب- كشعب شعب- أغيره.
شعب- يعني شعب بورسعيد قاتل شعب بورسعيد ظالم شعب بورسعيد يحمل الاسلحه الفتاكه يا طب ليه ولدي يعني اشمعنى يا شعب ولدي بورسعيد؟
افهمني الله يرحم والديك انا اكتر واحد هيتعاطف معاك وانا قلبي محروق علشانك وبالذات شعب بورسعيد لكن اول من سيسأل بين يدي الله شعب بورسعيد افهم يا ولدي تفضل الاول انا انزل شغلي وارفض ان انا اتحبس زي الفرخه في ال- في البيت بتاعي ايوه تمام انت تنزل شغلك ولو مت يا ابني انت شهيد افهم كلامي لو نزلتم هيشيلنا ايد يا واحده دكتور. هيشيلنا يا دكتور يا ابني اسمع الكلام لو نزلتم ايد واحده هتكسروا الفنون اللي موجودين دول اتنين هتفضحوا مؤسسه الدوله يعني ايه انت لما تنزل النهارده وكل مجتمع كل صاحب محل يفتح محله تمام ويقف هو والعمال بتوعه يدافعوا عن نفسهم مش النبي قال من قتل دون ماله فهو شهيد تمام خلاص انا انفذ كلام النبي هفتح المحل بتاعي ومش هقبل اقفله وانت تنزل مصنعك وما تقبلش تنزله ولو حتى المحافظ قال لك ممنوع الشغل تقول له لا هشتغل وانت مسؤوليتك تحميني لما تمام.
الشرطه تاثر
تمام.
والحكومه تاثر تمام والرئيس يأثر وانت شغال يبقى انت عريتهم لكن دلوقتي بيقول لك ايه سياسيا يا ابني تمام.
انا مش عارف اميز البلطجي من المواطن الشريف ايوه بالله عليك كله بينزل ايد واحده وماش عارفين ما انا بقول دي لك يا بيضرب ابني في اهو دي ودي بلطش في دي ودي ما عايزين واحد صالح يقف كده يقول يا ناس يوجهنا احنا عايزين حد يوجهنا انا بوجهك يا ابني اهو ايوه انزل الصبح لشغلك اتصل على زمايلك بدل ما تتكلموا في التليفونات الكلام الفاضي قولوا احنا مش احنا رافضين الذل ده هنشتغل وساعتها لما تنزل والدولة ما تشتغلش صح انت بتعري الدولة وانت اللي بتعري الحكومة تمام.
وساعتها هتاخد حقك من عين الرئيس وزير تمام.
الداخلية والمحافظ لكن الآن وانت في بيتك الصوت العالي صوت مين البلطجي امم ي- هو يقول لك ايه انا ما اقدرش اتعدى على المواطن الشريف الغلبان مش عارف اميز ده من ده لا يا احنا سيدي ملناش حضرتك ملناش محافظ احمد عبد الله نايم 24 ساعه في البيت ما بتحركش ولا لنا محافظ خالص ما انا بقول لك اهو ملناش حضرتك يا عم حضرتك يعمل لكم عبد يعمل لكم الله محافظ بركات.
منكم الله ربنا سبحانه وتعالى يعمل لكم محافظ منكم فرصة خدوا واحد منكم يبقى محافظ يا سيدي ايه يا ابني هنقعد في بيوتنا زي الفراخ لابد ان تنبذ هذا العصيان ولابد ان تعود الى عملك ولابد ان تتقن عملك ولابد ان نرفض هذه الوصاية ده كلام مش مظبوط والله بالله يا شيخ كل المصانع مصانع اللانشون مصانع دي كل المصانع قافله حضرتك والناس قاعده على الارصفه على الارصفه مش عارف انا انا لوحدي لا يا أملك ابني قرار.
تعمل ايه على الرصيف يا ابني عشان يا ابني ما خش حد يرضى مصنعك يدخل واشتغل.
والله حضرتك يا فضيله الدكتور عبد الله بركات ما احنا عارفين ندخل المصانع ادخل مصنعك ما احناش واشتغل عارفين ايه اللي شغال مين البلطجي وانت حضرتك عارف البلطجي بندس في المواطن وما نعرفش البلطجي مين اللي مش بلطجي مين لا اضرب لا خرب لا مش عارف اعمل ايه لا ودي لا سوي يا ولدي ما نلفش وندور انت متجوز يا ابا ابو حسان اه انا عندي محمد وحسان ربنا يخلي لك يا ابو حسان الله يخليك واحد دخل لك بقى من البلطجيه دول وقال لك مراتك حلوه يا ابو حسان انت بتضحك انت بتضحك يا ابو حسان
عاش يا فضيله الدكتور عبد الله وفي ايده بقى الرشاش وداخل لك كده ان شاء الله آه.
هجيب كرشك ها تقول له شوف شغلك والله انت بجد كلامك يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك في علمك ايه يا ابني يا ابني دي ع- ده رزقك ده رزق عيالك يا ابني دي حياتك يا ولدي ده النبي من رحمته صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم قال من مات من قتل دون مالي فهو شهيد ومن قتل دون عرضي فهو شهيد ومن قتل دون ديني فهو شهيد انت بتتكلم في ايه يا ابني ولن تموت يا ابني ما تخافش انت كل واحد فينا مش هيصيبه الا اللي ربنا كتبه اجبن واحد الحرامي
آه والله.
الغلطان يا ابني جبان بس انت لما تسكت بتشجعه يا ابني لا يا حبيبي لا البداية على الشرفاء والمواطنين العمل وأن يتركوا كل من يقول للعمل لا والله يا فضيله الدكتور عبد الله نفسنا نفسنا حضرتك ما زياره تقوليش مش عايز بورسعيد.
نفسي دي أنا أعرف إن بورسعيد رجالة والله نفسنا وفضيله الشيخ مصعب انور كان عندنا الجمعه اللي فاتت أنا أعرف إن البورسعيدية رجالة يا ولا
آه والله.
رجالة ولا عيال لا رجاله يا واد رجاله من يومنا الحمد لله يا واد ده رجالة.
العدوان الثلاثي ما قدرش عليكم يا ولا يا واد عيب ده فضل من الله كل الكلاب دول يرجعوا ورا ده فضل من الله والله تنزل شغلك هنزل وتكسر هذا شغلي.
الاعتصام وتقول لا احنا لن نخرب وطننا هنلم اخواننا وننزل بكره من العمل كلم بكرة.
الناس وانزل وانا بقولها لك ومسؤول عنها كل من لم ينزل لعمله آثم وكل من يعين على الرضوخ للآمرين بعدم العمل آثم إذا كنت تقدر تقابل ربنا بهذا الاسم أنت حر أما تبدأ باللي عليك ربنا يعينك تيجي لك شرطة تساعدك يجي لك ناس طيبين يساعدوك يجي لك محافظ يساعدك يجي لك رئيس يساعدك نقول الكلام ده بقى ساعتها لكن قاعد لي في البيت وفرحان بقعاد تقول لي قاعد على التالت ورا على الرصيف اشرب انا اعمل لك ايه ما حك جلدك يا ولدي مثل زفرك الله يسامحك يا ابو حسان حاضر برجع اقول اول جزئيه العمل العمل واتقانه والناس اللي ما بتشتغلش اللي بقالها سنين واخده المؤهلات ومبروزه الشهادات وساكته مش وقته النهارده يا حبايبي بجمله السكوت بجمله السكوت وساعتها هتفهم ايه اللي واجب عليك وهقول لك في حلقه الاليات انت ممكن تعمل من الفسيخ شربات ولو فكرت في اي حاجه هتعمل وهتجيب لقمه عيش ويوم ما البلد دي تستقر وتمشي في اتجاه واحد احنا مش ماشيين في اتجاه واحد مش ماشيين في اتجاه واحد يعني لا الدولة كحكومة ماشية والناس ماشية معاها ولا الاتجاه المعارض واخد الحكومة في صدره وماشي في اتجاه واحد حتى لو ماشي في اتجاه غلط ارحم ارحم انما ده احنا حابة نمشي كده وحابة نمشي كده فاحنا محلك سري يا ولدي يوم ما الدولة تمشي في الاتجاه الصحيح هتشتغل وهتشتغل شغل كريم وهتعيش حياة كريمة وستجد فرصة عيش حلال ما كنت تحلم بها بس الأمور تستقر أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة يبقى الجزئية الأولانية في الإيجابية النهاردة العمل وإتقانه وده يحتاج إلى جزئية أخيرة هي هتيجي في الآليات الناس اللي بتشتغل أو ما بتشتغلش اللي يا جماعة ارصدوا المشاكل اللي موجودة وفكروا تحلوها ازاي كل واحد يعتبر نفسه رئيس ولا وزير ولا مدير عام وقول لي لو انت في المكان ده تحلها ازاي ومش عايز منك اكتر من كده لغاية لما اكلمك في الجزئية دي مرة تانية وتبقى اديت عمل وتبقى اديت عمل وستربح من ورائه مالا ده ده غير الحسنات اللي جايه لك من ربنا يا سيدي معانا اتصال مرحبا عليكم
ايوه السلام ده عليكم عليكم من السلام عليكم ورحمه الله مرحبا وبركاته يا اخي سيد وعليكم ازيك السلام ورحمه يا الله فندم؟
وبركاته اخوك السيد البجوري من الشرقيه يا فندم اهلا وسهلا مرحبا بالشرقاوي ازيك يا دكتور عبد الله ازيك يا عم سيد اشهد الله حبك في الله احبك الذي احببتني فيه اولا آه، معلش بس ارجو يعني اني مطول معاك في التليفون بس محدش يقطع اتصال ما حدش انا كنت بيقطع راجل شغال بنا اي ماشي خدت بحضرتك واصبت والحمد لله عندي نسبه العجز 100% عندك ايه آه، اصبت و- يعني وحصل لي حادث وحصل عندي عجز 100% لا اله الا الله شفاك ماشي.
الله وعافاك يا ولد وانا الله يكرمك جزاك الله خير وانا بطلب من الس... من الشعب المصري كله وانا دلوقتي شغال في المقاولات كل من يريد ان يت... يت... يتك... يتكاسل ويتجاسع ويرمي المسؤوليه عن ال... عن ال... عن الرئاسه او يرمي المسؤوليه على المسؤولين يجي وانا اعلمه الشغل ازاي وانا عندي نسبه حضرتك عجز 100% وانا بكلمك على هوا مباشره يعني انت ع... أنت- ومشغل عماله عندي 10 عماله كل يوم يعني انت عندك عجز 100% اه كنت شغال بنا وكنت شغال بقى ايوه وقدرت تكيف ظروفك وبقيت مقاول ايوه حضرتك وشغال في المولات دلوقتي عسل ما تشغلني معاك يا ولد ع- زدني الشرف يا فندم ايه الحلاوه دي ربنا ولله يزيدك يا عندي ولد من خمس فضلك.
اولاد هو ده هو ده المسلم يا ابني أ- يا فندم الله يكرمك وانا و- والله يشهد نفسي اتصل بحضرتك من زمان ربنا عشان يبارك كل فيك.
واحد يقول لك الرئيس والمرؤوس والبلد واللي فيها ودي ناس اصلا كسلانه الاسلام الاسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا على جمل الحطب اشك اشك عمل انا بكلم الشعب المصري مع حضرتك على الهواء واشهد الله ان الدكتور محمد مرسي انا اعرفه على القرب وهو عرفني شخصيا ماشي يعني ربنا يوفقه ويعينه يا رب ويوفق مصر امين والله يا دكتور عبد الله لو الشعب اتقى الله وراعى ربنا في عمله وكل واحد ايه ايه ايه يا شغال زي ما انت انت على فكره المداخله ديت انا سمعت الكفايه من في الكفايه من ابو حسان في بورسعيد يعني اللي انت حضرتك قلته هو ده كنت عاوز اقوله ماشي يا ابو طب حاج بصراحه الناس بتتكاسل والناس بت يعني مش عارف الناس هي عاوزين ايه بالظبط ان شاء الله عاملين كل لي خير عثمان يا سيد مدني وك- وك- وجبهه الخراب اللي بيقولوا عنها وغيره وغيره عاوزين ايه؟ اه يعني اللي بيزقي بيزرع واللي بيحصد بي... بي... اللي بيزرع بيحصد يعني مش عارف الناس عاوزه ايه بالظبط ربنا يبارك فيك يا بجد سيد يعني بجد ومش هيكون انا الا ارجو الخير من اخونا عبد الله هو يديني هو التليفون بتاعه خده من الكنترول يا سيد حاضر معانا مصطفى مرحبا يا عم مصطفى
إني أحبك في الله يا شيخ احبك الذي احببتني فيه يا درش الله يسعد حضرتك ها أنا ب- بستأذن حضرتك يا عم الشيخ إحنا عايزين نعمل كده الدكتور مرسي حضرتك تديله نصيحة يعمل زي ما بدأت الأندلس في قرطبة كده عملوا سوق للتجارة وسوق للسلاح وسوق لل- لل- للذهب و... وكان في حضارة الأندلس 700 سنة إسلام إحنا عايزين نبني نبني نعرف الناس يعني إيه إسلامنا بعملنا وتحية للشعب المصري زي الأستاذ سيد كده اللي عنده العجز 100% دوت وبيقول أنا بكافح عشان ما بقاش كسيب إحنا الشعب المصري للأسف كل كل حتة في مصر كانت شغالة الأب للابن يعني كان أي أي حاجة كان حسني مبارك بيقول لك توريث دلوقتي القضاء عايز يورث عياله الموظفين في الحكومة عايزين يوظفوا أولادهم هو عايز هو عايز ولا ورث لا ده ورط
طيب ما تعالى نغير يا ابني تعالى نغير يا يا, يا س- مصطفى كلامك عالي قوي وان شاء الله هيكون يا ابني ان شاء الله إن باذن شاء الله الله اللي هيكون.
بيحصل ده اللي بيحصل ده يا فندم هو حاضر.
حسني مبارك قبل ما يمشي انا او الفوضى وامريكا قالتها الفوق- الفوضى الخلاقه في مصر لا ما هو ده في الشرق الاوسط وان شاء الله مصر مش إلى هيحصل خير.
ليه؟ ان مصر- ان ربنا سبحانه وتعالى يعني مصر ديت ب- ربنا جل عليها فربنا حافظها مصر وكل إلى الغزوات خير.
كانت بتقف عندها والحمد لله ربنا جعل الازهر مناره للاسلام الصحيح وان شاء الله كل خطوه في حضرتك بتعملها في ميزان حسناتك يا وربنا رب.
يكرم الشيخ محمد حسان والشيخ محمود يا رب.
ربنا يكرمهم ويسعدكم يا السلام رب.
عليكم ورحمه الله وبركاته جزاك الله خيرا يا درش يبقى العمل وإتقانه يا حبايب العمل يا بشوات العمل يا مصريين يا مصريات اتقوا الله في أنفسكم لازم نرفض وننبذ العصيان لازم نترك التشرذم والعنف والخطأ والاعتداء لا لا خلاص احنا قدامنا طريق واحد مفيش غيره نعبر بيه مرحلتنا العمل العمل ده عايزين نتقنه عايزين نشوف مشاكله ايه نرتقي بيه ازاي نؤديه ازاي واللي عايز يتاجر مع ربنا يعلم واحد مش هقول عشرة صحيح النبي قال يح- يعلم عشرة احنا هنقول يعلم واحد بس علم واحد مهنتك علم واحد اللي انت شايفه فكر شوف بيتك محتاج ايه واشتغل الحي بتاعك شغ- محتاج ايه واعمل مشروع البلد بتاعتك ناقصها ايه وجمع ثلاثة معاك واشتغلوا ويا سلام على الافكار لما تطلع وانتوا شعب بتقولوا على نفسكم بتفهموها مش وهي طايره بقى لا ده قبل ما يتفتح لها القفص فمش تبقوا تفهموها في الغلط وفي الصح آه، نايمين يبقى زي ما قلنا لاخونا ابو حسان قبل ما هقول اغيثونا انا هقدم اللي اقدر عليه الاول وبعدين اقول له يا رب يديني ربنا وصدق الله امن يجيب المضطر إذا دعاه يبقى أنا عشان أوصل لهذه الحالة وأقول يا رب وأقف عند الدعاء أخلص اللي عليا الأول ومن يتوكل على الله فهو حسبه أروا الله من أنفسكم خيرا النقطة الثانية اللي هتكلم عنها النهاردة في الإيجابية إعلاء حق الوطن وأمانته خمس دقايق لا حول ولا قوة إلا بالله طيب همشي بقى رؤوس اقلام ويعني ربنا يعيننا وسامحوني على هذا التقصير احنا كلنا بنتكلم بالاسم الفردي انا انا مصلحتي لا لا حزب ولا جماعه مش انا مش عاجبني كلامي اقول انا منسحب وماشي مش انا ما خدتش الوضع بتاعي او المجال ده مش هيجيب لي كرسيين زياده اهدد بالانسحاب دي قله حياه اذا كنا عندنا دين احنا مش هنوصل ل 100% النهارده مش هيحصل واحضرت الانفس الشح يبقى احنا مطالبين الان مش بالاصلاح لا مطالبين الان ننظف المناخ نهيئ المناخ ننظف الم... الجو يعني ايه نقضي على الفساد اللي احنا ورثناه من النظام السابق كفايه قوي نحط قواعد للبناء الصحيح مستقبلا كفايه قوي فاذا تواصلنا الى جزء من الصواب لو انا قيمة الوطن قبل مصلحتي انا مش همشي مش هعمل مبادرة واشق بيها الصف لا ده انا هكتفي بالجزء اللي احنا اتفقنا عليه وامشيه نحسبها بالراحة احنا عايزين نبني بيت انا ومراتي وولادي و- وكده مع بعض اهو فقلنا نعمل المدخل من هنا فريق تاني قال لا نعمل المدخل من هنا انا بقول نعمل الاوضتين دول نفتحهم على بعض العيال تجري ونقعد و... او لا نعملهم اوضتين عشان البنات لوحديهم والصبيان لوحديهم اذا قعدنا نتناقش في الاراء دي من الاول هنبني ايه في البيت صح ولا طوبه ولا طوبه طب ما تيجوا نقول نحط الاساس يبقى مشينا خطوه ما تيجوا نقول نبني الاعمده يبقى مشينا خطوه حتى لو بنينا اللي مش على الدماغ وبعد ما نبني قال له شفت يا ابو العيال لو كنت سمعت كلامنا مش كنا وسعنا على نفسنا اه والله كلامكم صح نهد الحيطه دي وندخلهم مع بعض سهل يا جماعه يا جماعه سهل بس نتفق نتفق ألا تقف البلاد مكانها نتفق ألا نسيء سمعة البلاد خارجيا نتفق ألا نجعل الصوت العالي على الأرض للبلطجة والعمالة والمخربين والمولوتوف والقتل والترويع نتفق أن نسير في طريق البناء في طريق التقاد... ال- ال- ال- النماء في طريق التعاون على البر والتقوى وليس التعاون على الإثم والعدوان وأفضلكم دينا أبعدكم عن الشر والفرقة والشتات وأفضلكم وطنية أنكركم لذاته اللي مش فاكر نفسه اللي ما تفرقش معاه إن كان في المقدمة أو إن كان في السوقة اتقوا الله عباد الله يا رجال الإعلام يا رجال القضاء يا رجال الأحزاب يا أرباب الراية الإسلامية استحوا يرحمكم الله فإن ما تقدمونه للناس مما يؤصل الفرقة أو الالتفاف إلى من يحارب شرع الله منقصة في حقكم وسبة في جبينكم آخر جزئية وإحنا بنتكلم عن العمل وإتقانه وعلى إعلاء مصلحة الوطن قبل المصلحة الشخصية أو الحزبية أو الجماعية أو المؤسسية بقول لك الأمل في النصر ومراعاة سنة التدرج لا تفقد الأمل أبدا كن على يقين أنا شخصيا على يقين أن مصر منصورة محفوظة بحفظ الله وأننا إلى خير سواء أرادت الحكومة أو لم ترد سواء كانت أمينة أو خانت سواء أدى الرئيس واجبه الشرعي أو لم يؤدي برأيه أو بغير رأيه بسنة الله في الكون مصر إلى خير وهي مرحلة تمحيص ليبين الصالح من الفاسد والصادق من الكاذب وساعتها لن يبقى إلا الصحيح فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال مشاهدي الكرام أحبابي الكرام رجالا ونساء شبابا وفتيات صغارا وكبارا اتقوا الله في مصركم واتقوا الله في وطنكم واتقوا الله في دينكم الإيجابية الإيجابية بالعمل وإتقانه إعلاء حق الوطن على حقكم الشخصي عدم فراق الأمل في نصر الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم لكن هذا لا ينجح وحده صحيح ده يعمل حاجات كتير لكنه لا ينجح وحده وإنما يحتاج إلى أن يكون على ذات المعنى مؤسسة الرئاسة والحكومة وولاة الأمر نلتقي مع الإيجابية في ظل مؤسسة الرئاسة وولاة الأمر أسبوعنا المقبل إن شاء الله إن كان في العمر بقية فإن كان لنا عمر وتوفيق من الله إلى هذا اللقاء أسأل الله أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت وألا يجعلني وإياكم ممن يخالف شرعه أو يخذل أمته وشعبه وأن يثبتني وإياكم بالقول الثابت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا لا لا تنحرف لا